أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السابعة عشرة من حلقات قصة الحروب الصليبية في الحلقة اللي فاتت شفنا النجدات والإعانات الأوروبية الضخمة الهائلة شفنا حوالي ربع مليون جندي بيجوا على ثلاث حملات متتالية شفنا المعارك الهائلة التي دارت بينهم وبين الجيوش الإسلامية بقيادة قلج أرسلان وغازي ابن الدنشمند في آسيا الصغرى موقعة مرسفان وموقعة موقعة هرقلة الأولى وموقعة هرقلة الثانية وكيف سحقت هذه النجدات بكاملها ولم ينجو منها فقط إلا الأمراء ودايما سبحان الله كان الأمراء الأوروبيون يفتحون لأنفسهم أبوابا للهرب في مثل هذه الحملات وتسحق الجموع الهائلة الجموع الشعبية الفلاحين العمال الجنود البسطاء في المعارك كما رأينا وطبعا احنا كنا بنقول قبل كده ان أسر بوهمند الأول وان الحملات ديت كانت بتهدف إلى تخليص بوهمند لأنها كلها كانت جاية من شمال إيطاليا لكن فشلت بالطبع في تخليص بوهمند وفضلت المشكلة موجودة وبولدوين ديبورج اللي هو كان أمير الرها حاول إن هو يخلص بوهمند وعمل مباحثات مع غازي ابن الدنشمند وكان لسه ما وصلوش لأي اتفاق فسمع بهذه المباحثات الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين فعرض مبلغ هائل 260 ألف دينار من الذهب ويأخذ هو بوهمند اللي كان طبعا بيكرهه كراهية شديدة كان عايز يستغله في الضغط على إمارة أنطاكيا لإعادة إمارة أنطاكيا إلى الأملاك البيزنطية أو لتحرير بعض المدن من سيطرة البيزنطي من سيطرة الصليبيين وضمها إلى الإمبراطورية البيزنطية. لما سمع قلج أرسلان بهذا العرض السخي من الإمبراطور البيزنطي ألكسس كومنين قاسم أراد أن يقاسم الأمير غازي ابن الدنشمند هذا المبلغ فياخد هو 130 ألف وياخد غازي ابن الدنشمند 130 ألف لأن هو اشترك معاه في حرب الحملات الصليبية كما مر بنا طبعا غازي ابن الدنشمند وجد هذا هذه القسمة المطروحة من قبل قلج أرسلان أثرت عليه أنه كان عايز ياخد المبلغ كله لنفسه بالإضافة لأنه بيكره قلج أرسلان وبينهم وبين بعض مشاكل قديمة وثارات قديمة وحروب متتالية في الوقت ده اتقدم بوهمند الأول بعرض أن هو يدفع مئة ألف دينار من الذهب ويفعل أيضا معاهدة دفاع مشترك يصبح هو صديق لغازي ابن الدنشمند يشترك سويا في المعارك التي تقابل أحدهما سواء كانت ضد المسلمين أو ضد الدولة البيزنطية غازي ابن الدنشمند يعني دور الموضوع في دماغه وبدأ يفكر يا ترى أي العروض أفضل فوجد أن عرض بوهيمند بيضمن له أولا مئة ألف دينار من الذهب وهو نعم مبلغ أقل من عرض بتاع أليكسس كومنين لكن هذا المبلغ هيكون خالص 100 ألف دينار كاملة له وهو لو قسم مع قلج أرسلان ب 130 ألف فمش فارقة 30 ألف لكن هياخد صداقة بوهيمند الأول اللي هو ذبح قبل كده يعني عشرات الآلاف من المسلمين عند فتح أنطاكيا الكلام ده كله ما نظرش إليه ولكن نظر إلى المعادلات العسكرية وإلى المصالح الشخصية والمنافع الذاتية له ولإمارته بني الدنشمند فلقى أن هذا أفضل العروض وبالذات أن هو سيطعن قلج أرسلان طعنة كبيرة بعدم سماع لرأيه وطبعا دي هزة كبيرة لكرامة قلج أرسلان في آسيا الصغرى وفي المنطقة وبالفعل قبل غازي ابن الدنشمند بعرض بوهيمند وبدأ بوهيمند يرسل إلى بولدوين ديبورج اللي هو أمير الرها ويرسل إلى إمارة أنطاكيا لتانكرد ابن أخته اللي كان بيحكم إمارة أنطاكيا ويرسل إلى صقلية في إيطاليا لجمع هذا المبلغ الضخم لأن خزانة أنطاكيا ما كانش فيها هذا المبلغ الرهيب وطبعا ديت مبالغ يعني فعلا في ذلك الزمن كانت مبالغ هائلة وبدأ يجمع في الفدية المطلوبة وتم بالفعل جمع المقدم وعمل نوع من الصفقة في داخل مدينة ملاطيا اللي هي كانت تحت حكم غازي ابن الدنشمن في ذلك الوقت وأطلق بالفعل سراح بوهيمند في مقابل الفدية وكانت كارثة ضخمة جدا على العالم الإسلامي جن جنون طبعا قلج أرسلان وأعلن الحرب مباشرة على غازي ابن بنجمن واستعان يعني كما يعني حاول بالخليفة العباسي وبالسلطان السلجوقي بركيروك مع أن عمره ما نظر إليهم لكن في هذا الظرف حاول أن هو يهيج العالم الإسلامي على غازي ابن الدنشمند كيف يطلق سراح بوهيمند بهذه البساطة لكن طبعا قلج أرسلان ما كانش بيعمل ده كله لله هو ما كانش عنده مانع أنه يطلق سراح بوهيمند الأول لأليكسيس كومنين بس انا اخد 130 الف دينار من الذهب والكسس كومنين ده مش صديق المسلمين بالعكس ده من اشد الناس الذين حاربوا الاسلام والمسلمين هو الذي استقدم اصلا الجيوش الصليبيه الى داخل اسيا الصغرى والى بلاد الشام وفلسطين فما كانش عنده مانع بس هو ياخد جزء من الفديه او جزء من الثروه ولما ما حصلش هاج هذا الهياج وفعلا قام باعلان الحرب على غازي ابن الدنشمند وكانت كارثه كبيره وفتنه داخليه في داخل اسيا الصغرى أضف إلى ذلك أن بوهيمند الأول عندما خرج من آه الأسر بعد ثلاث سنوات كاملة من الأسر خرج بمنتهى الغيظ والحنق على العالم الإسلامي وقام بحملات إرهابية وبطش شديد وإغارة على عدد ضخم من القرى والمدن المحيطة بأنطاكيا وفي نفس الوقت كان بيحاول يثبت أنه أعظم وأفضل من تانكرد لأن تانكرد اللي هو ابن أخته ثبت أقدامه في إمارة أنطاكيا وعمل إضافات كثيرة واحتل أكثر من مدينة فرفعت بذلك أسهمه في مدينة أنطاكيا وأراد يعني بوهمن أن يقول أنه هو الأصل وأنه هو الذي أسس الإمارة وأنه هو الأفضل والأقوى وبالتالي كان وبالا على المسلمين لدرجة أن ابن الأثير يقول في كتابه في الكامل كان إطلاق بوهمند الأول بلية ومصيبة على المسلمين جميعا وعمل مذابح ضخمة جدا بل أنه استطاع أن يحاصر حلب ويفرض الجزية على رضوان ملك حلب وبالفعل بدأ يدفع جزية هو وغيره من الإمارات المحيطة والكلام ده كله بيفسر لنا ما هي سبب الأزمة والهزيمة المرة التي وقع فيها المسلمون تحت أقدام الجيوش الصليبية وتأسيس إمارة الرها وأنطاكيا وبيت المقدس كل الكلام ده ما كانش لقوة الصليبيين ولكن كان لضعف المسلمين وحقيقة يا إخواني وأخواتي نحن لا نهزم أبدا بقوة أعدائنا ولكن نهزم بضعفنا نحن بوجود مثل هذه الزعامات التافهة بوجود مثل هذه الأهواء وهذه الميول والنزاعات الاستقلالية والرغبات الشخصية والمطامح الذاتية هذا كله يردي الأمة كما رأينا في هذا الوضع المتردي وما استفدناش حاجة من الانتصار الضخم اللي حصل منذ أيام قليلة أو شهور قليلة على الجيوش الصليبية الهائلة طيب يا ترى يعني الازمات وراء ازمات ومن اول ما فتحنا ملف الحروب الصليبيه واحنا عمالين نشوف هزايم ونشوف كوارث ونشوف احتلال للعالم الاسلامي ونشوف هزائم متتاليه طب يا ترى ما فيش امل ما فيش نور ممكن يخرج من مكان ما ما فيش حركه جهاديه تعيد للامه الاسلاميه شانها وكرامتها وعزتها وسيادتها ما فيش حد يقدر يقوم يغير الأوضاع ويتحرك في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الملك أو في السلطان الحقيقة يا إخواني وأخواتي مش ممكن أبدا أبدا أبدا هتمر على الأمة الإسلامية فترة ما يقومش فيها حد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وينصر الإسلام والمسلمين لله عز وجل وليس لذاته ولا لمطامحه ولا لملكه لابد أن توجد هذه الطائفة لابد وهذا ليس كلامي وليس كلام المؤرخين والمحللين وليس كلام التاريخ أو الواقع وإنما هو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك يعني دايما هيفضل دايما هيكون ان في حد يشيل الرايه وان في حد يطالب بحق المسلمين وان في حد ينادي بالجهاد في سبيل الله وان في حد يحرر البلاد المحتله ويعيد الحقوق الى اصحابها دايما هيكون في حد يا ترى الحد ده طلع منين في قصتنا ديت شفنا مشاكل كتير جدا في ارض الشام وشفنا مشاكل في ارض فلسطين وشفنا مشاكل في ارض اسيا الصغرى وما شفناش في كل هذا العرض من يرفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله بوضوح يا ترى اللي هيرفعها هيجي منين سبحان الله الناظر يا اخواني يا اخواتي إلى قصة الحروب الصليبية هيلاقي شيء غريب جدا لا يمكن أبدا يغفله الدارس المتعمق في قصة الحروب الصليبية وهذا الشيء هو أن معظم الحركات الجهادية أو كل الحركات الجهادية الحقيقية أتت في قصتنا من أول القصة وإلى نهايتها والحروب الصليبية على فكرة هتستمر 200 سنة في كل القصة كانت تأتي هذه الرموز الجهادية من شمال العراق وما حولها وديت معلومة لابد أن تلفت الأنظار شفنا احنا قبل كده جيش كربوغة اللي جه يحاول انه يفك الحصار من حول امارة انطاكيا ونعم هذا الجيش هزم لكنه كان الجيش الوحيد اللي عنده رغبة حقيقية في طرد الصليبيين من بلاد المسلمين حصل هزيمة في الجيش ده للخيانات المتعددة التي حدثت من سلاجقة الشام ومن أمراء الإمارات الإسلامية المتقطعة والمتشرذمة في الشام لكن في النهاية هو الجيش الوحيد اللي خرج في هذه القضية والجيش الوحيد اللي كان فعلا عنده رغبة في إخراج الصليبيين لا لشيء إلا لله عز وجل لكن ما كانش ده الجيش الأخير يا إخواني وإخواتي إذا كنا شفنا حركة كربوغة القديمة فإننا هنشوف غيرها وغيرها وغيرها هنشوف حركة جاكرمش اللي هنتكلم عليها بعد شوية وهنشوف بعد كده جيش مودود ابن التنتكين وده أحد عظماء المسلمين وللأسف الشديد أنا متأكد أن معظم المشاهدين ما يسمعوش أصلا عن اسم مودود هذا مع أنه ليه أثر ملموس زي ما هنشوف في الحلقات القادمة إن شاء الله ومن نفس المكان من شمال العراق هيطلع بعد كده عماد الدين زنكي وهيطلع نور الدين محمود وهيطلع صلاح الدين الأيوبي سبحان الله هذا التكديس لهذه الكفاءات العظيمة وهذا التغيير من هذا المكان لابد أن يلفت أنظارنا لهذا هذه المعلومة وهذه القصة اللي فعلا غريبة اشمعنى من شمال العراق يطلع كل هذا الجهاد لهذه القضية قضية قصة الحروب الصليبية عشان نفهم هذا الأمر لابد أن نعود إلى الوراء قليلا نشوف إيه يا ترى قصة شمال العراق ويا ترى ليه بيطلع منها كل هذه الرموز الجهادية نرجع كده لمنتصف القرن الخامس الهجري يعني قبل الحروب الصليبية بحوالي 40 أو 50 سنة هنلاقي أن الدولة العباسية ولعلنا مرينا في حلقات سابقة على مثل هذه المعلومات الدولة العباسية كانت تحت سيطرة الدولة البويهية الشيعية وكانت إثنى عشرية وكانت بتقيم أحكام ظالمة كثيرة جدا وبدع منكرة في داخل بغداد وفي داخل العراق بصفة عامة واستنجد الخليفة العباسي في ذلك الوقت بتغرل بك اللي هو مؤسس دولة السلاجقة وبالفعل طغرل البيك دخل إلى أرض بغداد سنة 447 وكان يوم من أسعد أيام الأمة الإسلامية أزال الحكم البويهي الشيعي ووطب أركان الحكم السني في العراق وفي مناطق المحيطة بها واتسعت دولة السلاجقة بشكل ملموس وطبعا بعد وفاة طغرل البيك سنة 455 تولى الأمور قلب أرسلان وده من أعظم القادة في تاريخ المسلمين وعمل يعني انتصارات هائلة على الدولة البيزنطية لعل أشهرها موقعة ملذكرد اللي كانت في سنة 463 من الهجرة لكن الشاهد يا إخواني وأخواتي في موقعة في, في حياة قلب أرسلان وقبليه في حياة طغرل بك لكن كان بوضوح جدا في حياة قلب أرسلان حبه الشديد للجهاد في سبيل الله وحبه الشديد للعلم والعلم الإسلامي الشرعي على وجه الخصوص وده خلاه ينشر هذا العلم في كل ربوع مملكته اللي كان في عمق هذه المملكة موجود في منطقة فارس وموجود في منطقة العراق ثم انتشر بعد ذلك إلى مناطق كثيرة فسيحة ولما مات قلب أرسلان تولى من بعده الحكم ملك شاه ابن قلب أرسلان وكان من أعظم السلاطين في تاريخ الإسلام ووصلت دولته من الصين إلى الشام كما ذكرنا قبل ذلك في أكثر من موضع في هذه القصة ملك شاه كان عنده طموح جهادي عالي جدا وكان عنده رؤية واضحة لقضية الجهاد في سبيل الله عز وجل وكان عنده في نفس الوقت حب شديد للعلم كأبيه قلب أرسلان وكطغر البيت من قبلهما لكن الأهم من كده أن ملك شاه ومن قبليه قلب أرسلان كان عندهم وزير من أعظم الوزراء في تاريخ الإسلام هو نظام الملك الطوسي وبرضه للأسف الشديد اسمه لعله مش معروف عند كتير من المسلمين لكن هذا فعلا أعظم بطانة كانت لحاكم أو لملك في فترات طويلة جدا جدا من التاريخ الإسلامي الراجل ده كان عنده حمية إسلامية عالية جدا كان عنده نزعة إسلامية في كل تصرفاته كان يصوم أيام كثيرة لله كان يقوم من الليل متهجدا كان محبا للعلم بشكل مبهر لدرجة أن هو في كل مدينة يفتحها يأسس عدد من المدارس وعرفت المدارس أو نسبت له فسميت بالمدارس النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي في هذه المدارس كان نظام الملك بيستقدم أكابر العلماء أعظم العلماء الموجودين في الأمة ويجري لهم الرواتب المجزية جدا وتبتدي في هذه المدارس يتعلم أجيال ضخمة من المسلمين العلوم الشرعية والعلوم الحياتية كانت مدارس على أعلى مستوى وكان بيحط لها ميزانيات ضخمة لدرجة أنه كان بيستخدم طلاب العلم من الأماكن البعيدة ويجري لهم الرواتب الشهرية في داخل المدرسة ليتلقوا العلم في هذه المدارس النظامية المدارس ديت كانت منتشرة جدا في بغداد ومنتشرة جدا في شمال العراق وبالذات في منطقة الموصل ومنطقة تكريت ومنطقة إربل في كل المناطق اللي بعد كده هنشوف منها الحركة الإسلامية بتطلع يبقى الجو العام اللي كان منتشر في منطقة العراق ومنطقة فارس وما حو ما حول هذه المناطق من أملاك لمملكة ملك شاه أو مملكة ألب أرسلان أو بعد كده أولاد ملك شاه الحقيقة الجو العام كان جو علمي وكان جو جهادي وكانت القضية في منتهى الوضوح في عيون الملوك وفي عيون الشعب وعيون الوزراء وعيون عامة الناس ده خلق جو من الحركة العلمية والجهادية في المنطقة وخلى بعد كده الناس لما ترفع راية الجهاد يبقوا عارفين ان الجهاد لا يكون الا لله عز وجل ولما ترفع راية العلم يعرفوا ان العلم لابد ان يكون منضبطا بقواعد الشريعة لذلك مع وجود الدولة البويهية السابقة اللي سيطرت على الأوضاع في شمال العراق في غضون سنوات قليلة استطاع نظام الملك واستطاع السلاجقة السنة أن يغيروا كل الأفكار التي كانت موجودة عند الناس أفكار منحرفة أو بدع أو ما إلى ذلك وأعادوهم إلى الدين الصحيح وده اللي يفسر خروج الحملات الجهادية من هذه المنطقة نفس الوقت يا إخواني وأخواتي نعرف أن شمال العراق هذا هو أقرب المناطق إلى سوريا والى حلب والى اماره الرها عشان كده كل الحركات الجهاديه كانت بتقوم من اقرب نقطه من النقاط الى الامارات الصليبيه الموجوده اللي هي اماره الرها وبعدها اماره انطاكيا وان كانت الحركه الجهاديه او الحركه الاسلاميه او الروح الاسلاميه العاليه كانت موجوده في كل العراق في ذلك الوقت وموجوده في فارس لكن في منطقه فارس كانت توجه في غالبها إلى منطقة الشرق الإسلامي إلى الوثنيين من الأتراك وإلى الوثنيين في الهند وما كانتش موجهة لحرب الصليبيين عشان كده شفنا من شمال العراق هذه النهضة وهذه الحركة برضو من الحاجات المهمة في منطقة شمال العراق هو وجود عرق الأراطقة والأراطقة هؤلاء هم أولاد أرتق ابن أكسب ومين أرتق ابن أكسب؟ أرتق ابن أكسب أحد الأتراك التركمان اللي كان بيحكم لو تفتكروا مر علينا برضو في الحلقات كان بيحكم منطقة بيت المقدس وكان أحد القادة العسكريين المشهورين لقلب أرسلان ولما حكم بيت المقدس ومات أرتق ابن أكسب خلفه في حكم بيت المقدس اتنين من ولاده كان واحد اسمه سقمان ابن أرتق والتاني كان اسمه الغازي ابن أرتق والاتنين كان عندهم نزعة إسلامية واضحة ولما جت الدولة العبيدية الفاطمية احتلت فلسطين واحتلت بيت المقدس طرد منها سقمان ابن أرتق وطرد الغازي ابن أرتق وهربوا إلى إلى الشمال بجنودهما المتبقية واستطاع سقمان ابن أرتق أن يكون إمارة في منطقة الجزيرة ومنطقة الجزيرة هذه المنطقة الواقعة ما بين نهر دجلة ونهر الفرات يعني في شمال العراق وشمال سوريا وكانت الإمارة قاعدتها في حصن كيفا أحد المدن المشهورة في جنوب تركيا الآن ومنطقة مردين برضو مدينة من المدن المشهورة في تركيا الآن وهذه القاعدة أسس أسسها سقمان ابن أرطغ بنزعة إسلامية واضحة وبالتالي انتشر الفكر الإسلامي الواضح أيضا عن طريق الأراطقة أولاد أرطق ابن أكسب في هذه المنطقة وهنشوف لهم بعد كده أفكار جهادية وحملات جهادية وبعض الإسهامات في بعض المعارك بالإضافة للأراطقة وبالإضافة للجهود التي بدا لها قبل ذلك نظام الملك الطوسي وملك شاه ابن ألب أرسلان وقبلهم ألب أرسلان كان في العنصر الثالث وهو عنصر الأكراد والأكراد طبعا يعني شعب إسلامي عظيم دخل في الإسلام من سنة 21 من الهجرة يعني من أوائل الذين دخلوا في الإسلام ومن أيامهم الأولى تمسكوا بالمذهب السني حتى مع وجود الدولة البويهية ما غيروا مذهبهم أبدا إلى المذهب الشيعي ولكن كانوا على المذهب السني وكان معظمهم على المذهب الشافعي وبرضه كانوا من الناس اللي عندهم نزعة إسلامية عالية جدا حصل لهم بعض الأوقات أنهم يحصل لهم نوع من الخروج عن الآداب الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية نوازع الدنيا زي ما بيحصل في أي ظرف من الظروف علو وهبوط لكن في القلب وفي الفطرة مزروع حب الإسلام وحب الجهاد في سبيل الله وده اللي هيستغله بعد كده الزعماء المسلمين المجاهدين لما يطلعوا من هذا المكان الأكراد كانوا عايشين في شمال العراق وكانوا عايشين في المناطق اللي خرجت منها حركات الجهادية يبقى الجو العام في منطقة شمال العراق سواء من السلاجقة أو سواء من العرب الذين كانوا يسكنون في هذه المناطق أو سواء من الأراطقة أو سواء من الأكراد كل الطوائف كان عندها فكرة الجهاد في سبيل الله وفكرة العلم الشرعي وفكرة حب الجنة وطلب آه، رضا الله سبحانه وتعالى هذه أفكار كانت مطروحة عند كل الشعب وده اللي خلى الحركات الجهادية تطلع من هناك لو جينا بقى نبص على الناحية الأخرى وننظر للوضع اللي كان موجود في آه، آه، سلاجقة الشام هنلاقي ان منطقة الشام ابتليت باحتلال عبيدي اللي هي الدولة الفاطمية او المسماة بالفاطمية آه، ظلما وزورا وادعاء وكاذبا وهي ليست لا تنتسب الى السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها هذه الدولة العبيدية حكمت الشام اكثر من 100 سنة متصلة في هذه المئة سنة فرغت الشام من كل علمائها فرغت الشام من كل علماء السنة سواء كان مذهب شافعي مذهب حنبلي مذهب حنفي ح- مالكي كله كله انتهى وبدأت تقيم المذاهب ال- الشيعية بل وتقيم المذاهب الإسماعيلية اللي هي أصلا طائفة من أشد طوائف الشيعة انحرافا الفكر بتاعهم ده انتشر في أرض ال- الشام وكل عالم من علماء السنة يظهر في الشام ويكون ليه أثر في حياة الناس إما أن يقتل وإما أن يطرد من هذه البلاد ومع مرور الوقت للأسف الشديد فرغت بلاد الشام من علمائها وفرغت من الدعوة الصحيحة الإسلامية وبالتالي خرج جيل عنده نوع من الجهل عايش في الظلم عايش في القهر عايش في الاستبداد ما عندوش أي رغبة في أن هو يرفع الظلم الواقع عليه سواء كان من الدولة العبيدية أو بعد كده من الدولة ال- أو من بعد كده من الجيوش الصليبية جيش آه، أو شعب رخو ما عندوش أي طموح إلا في أنه فقط يحيا ويعيش ديت كانت طبيعة الشعب الموجود في منطقة الشام بكاملها احتلال عبيدي بقول لكم 100 سنة وأكثر حوالي 110 من السنوات وللأسف الشديد بعد أن رفع هذا الاحتلال العبيدي من الذي رفعه؟ رفعه توتش ابن قلب أرسلان الذي كان زعيما ظالما مستبدا شفنا قد ايه القهر بتاعه قتل أقصنقر الحاجب اللي هو كان ملك آه، أو كان زعيم آه، آه، مملكة حلب أو إمارة حلب وهنشوف بعد كده قيمة هذا الرجل قتل سليمان آه، سليمان ابن قتلمش اللي هو كان زعيم س- آه، سلاجقة الروم آه، حارب برقيروك ابن آه، آه، م- آه، ابن ملك شاه يعني عمل أشياء كثيرة جدا من الأمور الفاسدة فتت حقيقة الأمة الإسلامية أقامت ضغائن والأحقاد بين معظم المسلمين ولم يكن يقدر العلم لا من قريب ولا من بعيد فحتى بعد أن حررت البلاد من الحكم العبيدي الظالم سلمت إلى ظالم آخر إلى توتش ابن قلب- آه، ابن قلب أرسلان ولما مات توتش ابن قلب آه، ابن قلب أرسلان ترك التركة الواسعة تركت بلاد الشام في يد من؟ في يد ولديه دقاق ابن توتش ورضوان ابن توتش ومر علينا يعني في أكثر من موضع المواقف السيئة والمغزية والمشينة التي كان عليها رضوان أو دقاق على حد سواء وبالتالي ازدادت الأمة تفريغا لطاقتها وازدادت الأمة ضعفا وخورا وجبنا أمام القوات الصليبية برضو نقدر نقول أن ال- ال- الباطنية وإن شاء الله هيجي برضو في درس من ال- أو حلقة من الحلقات القادمة هنشوف أن ليهم أثر كبير جدا في الشام نتيجة وجود العبيدي فترات طويلة والباطنية دولت كانوا من الإسماعيلية وكانوا برضو فرقة في غاية الانحراف وكانت ف- من الفرق العسكرية اللي ليها نوع من الإرهاب الشديد على ال- المسلمين وكانت الناس كلها بتخشاها وبالتالي جعلت الباطنية من همها الأكبر قتل أي نزعة جهادية تظهر عند المسلمين قتل أي عالم يدعو إلى الجهاد أي عالم يدعو إلى الحرية وإلى الإباء وإلى العز وإلى الكرامة قتل أي زعيم يتبنى هذا المنهج وبالتالي كما ذكرنا فرغت الشام تماما من مصادرها من علمائها من مجاهديها من مفكريها فكان هذا هو الحال الذي دخلت عليه فيها الجيوش الصليبية فكانت الكوارث تلو- تلو الكوارث كما نرى لكن الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى حفظ لنا آه، الامه بالجهود التي كانت موجوده في شمال العراق وهنشوف بعد كده الجهود كيف آه، اتت وكيف اثمرت ولعل اول الجهود هي الجهود التي سنت- سنذكرها في آه، قصة الحروب الصليبية في الحلقة القادمة عن طريق جاكرمش يا ترى مين جاكرمش وكيف وصل إلى الحكم في إمارة الموصل وما هو ال- الذي سيفعله وما هو رد فعل الإمارات الصليبية لظهور هذا الرجل في إمارة الموصل هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته